هنا هنا مدرسة الربانية مدرسة الربانية من مدرسة الربانية نتحدث
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا إخوتي في الله أنا أحبكم في الله كيف حالكم مع الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اوعى تفكر ان انا مش شايفك في الضلمة آه الناس اللي مستخبي وما بيصليش على النبي انا شايفه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فين ابو الفتوح س- اه شفت بقى عرفت ازاي اه اللي مز- الكل اللي يغيب حتى لو الدنيا ضلمة برضه انا عارف مين اللي غايب اللهم استرنا في الدنيا والآخرة منور يا عم شرف نقلت يمين ليه انت شمال المفروض صلى على الرسول صلي زيد النبي صلاة صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طفأ المصباح على قوم فصبروا إلا غفر لهم فأسأل الله أن يجعل ليلتنا هذه ليلة مغفرة قولوا إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها إخوتي لو طفينا التليفونات جميعا طفي كل التليفونات كده طفي كده طفي خالص جميع التليفونات كله كله يطفي كله يطفي اطفي خالص اطفي اطفي اطفي يا حاج عمرو اطفي اطفي اطفي يا ابني كمان لسه انا شايف فيه انوار مش عارفين تطفوا التليفون ده اطفي يا حاج عمرو اطفي اطفي ال- هذه الظلمة اطفي يا ابني التليفون ده هذه الظلمة هذه الظلمة بما تذكرك أول ليلة في القبر اللهم آنس في القبور وحشتنا هذه الظلمة بما تذكرك بالظلمة دون الجسر يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انظرونا نقتبس من نوركم هذه الظلمة بما تذكرك هل تحس بظلمة في قلبك للمعصية ظلمة العاصي يشعر في قلبه بظلمة أشد من ظلمة الليل البهيم اللهم نور قلوبنا قال جل جلاله مثل نوره مثل نوره كمشكاة فيها مصباح قال العلماء مثل نوره في قلب المؤمن الأخرى ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور اللهم نور قلوبنا ونور افئدتنا ونور بصائرنا ونور ابصارنا اللهم نور قبورنا اللهم نور لنا الصراط اللهم اجعل في اسماعنا نورا وفي ابصارنا نورا وفي السنتنا نورا وفي آذاننا نورا واجعل أمامنا نورا وخلفنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا وفوق رؤوسنا نورا ومن تحتنا نورا اللهم اجعل في قلوبنا نورا واجعل في قبورنا نورا اللهم اعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض إخوتي ينبغي أن تشعر بهذه الظلمة أن من فضل الله عز وجل عليك النور الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض قولوا الحمد لله الحمد لله جزاك الله خير الله ينور قولوا الحمد لله اللهم اكتب لنا الأجر الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور قال ابن القيم في هذه الآية سر عظيم والحمد لله الكهرباء جت لما قلنا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله أنا شفتكم لأنكم وحشني وأنا بحبكم في الله اللهم اجمعنا في الجنة اللهم لا تحرمنا نور البصر ولا نور البصيرة قال ابن القيم في هذه الآية سر عظيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور قال فالظلمات جمع والنور مفرد فالظلمات متعددة ولكن النور واحد قل لا إله إلا الله الظلمات متعددة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه النور اهتدى ومن أخطأه النور ضل اللهم اجعلنا من أهل النور من أصابه النور اهتدى اللي أصابه الله ان شاء الله المره الجايه اجيب لكم معايا الشيخ محمد المريجي يسمعنا قران عشان كان نفسي يقول دلوقتي الله نور الله نور السماوات والأرض إخوتي يعني أنا مش عارف أنا كان نفسي تستطعموا الفرق بين النور والظلام ازاي كانت الدنيا ضلمة بس طبعا برضو ما كانتش ضلمة كما ينبغي الانوار جايه لنا من بره لما تشعر بالظلمة التامة كان ليا صاحب زمان اسمه محمد عبد الصمد الله يرحمه رحمة واسعة محمد عبد الصمد كان آه، يعني دماغه آه، الله يرحمه مش آه، مش ناخدها ولكن هو نص نص يعني مش آه، في حتة كده فكان ياخدنا بالليل يقول لي تعالى انا هفسحك الليله دي فسحه ما حصلتش ويطلع على طريق ال- الفيوم وفي اظلم حته في الجبل اقعد في اظلم منطقه في الجبل والله كده واقعد ونقعد سبحان الله العظيم صلي ادعو وساعد بقى ما يبزغ نور الفجر كده خط في الأفق تحصل انشراح الصدر على هذا الخط خط كده في- مستطيل في الأفق يخليك كأن صدرك فتح عارف الحجاب الحاجز بقى في فرق بين فوق وتحت الشاهد ايه انا عايزك تحس الفرق بين الظلمة والنور الفرق بين الظلمة والنور يا ابني الضلال والهداية فمن أصابه النور اهتدى ومن أخطأه النور ضل الفرق بين لما تكون قاعد قدام التلفزيون بت- بتشوف فيلم أو بتسمع أغنية وبين إنك واقف بين إيدين ربنا بتصلي إحساس النور والظلمة قلت لكم قبل كده عايزك تحس الفرق بين اللي عصى واللي ما عصاش زي بنت بكر طاهرة لم ترى رجلا ولم يراها رجل ولم تلمس ولم تلمس وبين فاجرة زنت شوف الفرق بين دي ودي ها الفرق بين الطهارة والقذارة الفرق بين النور والظلمة الفرق بين ال- التعلق بالله وعبادة النفس اللهم طهر قلوبنا آه، هم أوهمونا إن أنتم مستنيين رأي مجلس شورى العلماء ده وهم ولا حقيقة؟ أقول يعني؟ ولا مش مهم؟ ده هم هو الراجل ده بس اللي بيقول مهم لكن بقية الناس مش مهتمة طب صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم فضل الله عز وجل خلص رأي مجلس الشورى اليوم إلى أننا لن نستطيع أن ندح أن ندعم مرشحا بعينه لن نستطيع لأن الأسماء المطروحة صعبة ونحن ننطلق من عقيدة ومنهج فلم نجد ما نستطيع في عقيدتنا ومنهجنا أن يدعم شخصا بعينه فلذلك ننصح المسلمين أنا بقول لكم ملخص البيان ننصح المسلمين أن يذهبوا إلى صناديق الانتخابات وأن ينتخبوا وأن لا يفسدوا أصواتهم وأن يتقوا الله ويختاروا الأصلح ي... اس... هقول اس... اس... استبر استبر أن يختاروا الأصلح بشرطين أولاً المرشح ألا يخرجوا عن المرشح الإسلامي اثنين الذي يدعم تحكيم الشريعة بصراحة ووضوح و يسوس الدنيا بالدين ويحرس الدعوة والدين مين ده؟ أنا معرفش والله لو أعرف كنت قلت لك ما اعرفش بقى انت حر بقى ما هو انا لو اعرف كنت قلت لك لكن انا لو قلت لك فلان وربنا يوم القيامه قال لي فلان بيقول كذا ده يخالف عقيدتك ازاي انت تقول فلان هبقى انا في حرج شرعي قدام ربنا لا انتخب انا بقول لك انتخب لازم تروح تنتخب لانك لو ما رحتوش هتبقى مشكلة ان ال- آه، الاصوات هتروح لواحد من بتوع ال- الفلول فعشان كده بقول لك لازم تروح ولازم تنتخب واحد من الاثنين الاسلاميين بس هو بس ما ما ما, ما اقدرش اقول اكتر من كده من أسوان أسافر بس نعم أسوان أسافر ولا أسافر؟ من أسوان من أسوان أسافر يعني عشان خاطر لا ما تسافرش تسافر اسوان ليه صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم مش مستاهله آه خلاص خلصنا من الموضوع ده وعايز اقول ان انا لما قلت لك الكلام ده النهارده انا بحبكم في الله حد في حد هنا بيحبني طب أ- انا بحبكم في الله خلي بالك انا عايز اقول ايه في حد هنا معايا على منهجي طيب اللي معايا على منهجي عايز نتعاهد امام الله ان احنا ما نهتمش بالموضوع ده بعد النهارده عايزك تفكر يوم الاربعاء قبل ما تدخل اللجنه بدقيقه ونص هنتخب مين فلان وادخل علم عليه واخرج ونسينا الموضوع لان بقالنا سنه ونص النهارده في المولد اللي الناس عايشه فيه ده انشغلنا عن الله عز وجل قال ابن القيم عليه رحمة الله كنت أقول لكم قال رسول الله صلى على النبي طيب زيد النبي صلاة زيد صلاة على النبي إذا أصبح العبد وأمسى اسمع اسمع وركز معايا واتق الله قال قال ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الفوائد إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده تحمل الله سبحانه عنه حوائجه كلها شفت ازاي تاني تدفع كم صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ده اللي انا بقول لك عليه النهارده بقى عايزين نفضها سيرة مش هنفكر في موضوع الرئاسة ولا الترشيحات ولا هنقعد نشوف المناظرات اللي فيها اللي اتأدب مش هنشوف حاجة من دي خالص ولا هننشغل ولا هنتابع هنفرغ نفسنا لله ونقول له، يا رب أنت ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من امرنا اللهم خر لنا واختر لنا فانا لا نحسن الاختيار لانفسنا اللهم دبر لنا فاننا لا نحسن التدبير اذا اصبح العبد وامسى عايزك بقى ليل ونهار ليس همه الا الله وحده شغلك الشاغل الله شغلك الشاغل يا دي يا محمد يا مجدي يقول الله عدل قافل بقك ليه اذا كان شغلك الشاغل الله شغلك الشاغل الله اذا كان شغلك الشاغل الله الله وحده تحمل الله سبحانه عنه حوائجه كلها كلها وحمل عنه كل ما اهمه وفرغ قلبه لمحبته ولسانه لذكره وجوارحه لطاعته فرغ نفسك لله وربنا يفرغك ليه فرغ قلبك لله وربنا يشغلك في خدمته وإذا أصبح وأمسى والدنيا همه حمله الله همومها وغمومها وأنكادها ووكله إلى نفسه وقد أجمع العلماء أن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك عارف لما شفت واحد ف قلت له انت صدق فيك وكله الله الى نفسه فلا يبالي الله به في اي اوديه الدنيا لك ابن القيم يقول ايه ومن اعرض عن الله صفعه الله على قفاه وعن طريقه ألقاه يلا غور في ستين تلاقي نفسك عمال تجري هنا عشان تشتغل وتجري هنا عشان تحل مشكلة وتجري هنا عشان تدور على وتجري هنا في أودية الدنيا وفي كله هلاك هلاك قابلني واحد من أصحابنا كان صاحبنا وكان حبيبنا وكان بيحضر معانا زيكم كده وكان أقرب منكم شويتين وبعدين تاه راح في سكة الأحزاب والانتخابات والسياسة فقلت له لو ربنا سألك يوم القيامة انت رحت السكة دي ليا ولا شهوة وحظ نفس ولنفسك والدنيا لو جاوبت على السؤال ده مش عايز أعرفك تاني جاوب لربنا أنا مش عايزك هي دي إذا كان همك ربنا خلاص وإذا كان همك الدنيا هتضيع هتضيع وكله إلى نفسه فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق وشغل لسانه عن ذكر الله بذكر الخلق وشج- وشغل جوارحه عن طاعة الله بخدمة الخلق فهو يكدح كدح الوحش في خدمة غيره كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفع غيره فكل من أعرض عن عبادة الله وطاعته ومحبته بلي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته اوعى تفكر انك انت هتبعد عن ربنا وتبقى سليم لا قال الله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون حتى اذا جاءنا تعالوا لدرسنا بقى اللي احنا ماشيين فيه احنا كده طولنا ولا لسه
صلى الله عليه وسلم وحشتنا يا سيدي ادي المقدمه يعني دي المشهيات هندخل في الموضوع بقى هناكل فافتح لي قلبك صلي على الرسول صلي نظرة على الموقف نظرة على الموقف خرج الناس من القبور اجتمعوا في صعيد واحد ناس في ظل عرش الرحمن وناس في ظل جهنم وناس بيشربوا من ايد سيدنا النبي صلى عليه وناس عطاشة غرقهم العرق تطيرت الصحف فمن آخذ كتابه بيمينه ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية ومن آخذ كتابه بشماله يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه بطل دوشة خذوه فغلوا تطاير الصحف وكل واحد ماسك صحيفته في ايده وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه نزل ايدك ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشورا مفرود مفتوح مش متدبس منشورا اقرا كتابك اقرا كتابك واخطر ما في قراءه الكتاب وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون واحد بيقلب بيدور على الحجة حجها فعمال يقلب في الحسنات ملقاهاش راحت فين لقاها في ميزان سيئاته بيدور على الحجة فوجئ إنها في ميزان سيئاته إيه ده؟ حجة وفي ميزان سيئات في صحيفة السيئات ليه؟ قال له لأنه فقد الإخلاص ما كانش بيحج لربنا كان بيحج لغير الله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون حقيقي انا مش عارف المدة قد ايه اللي هيقعد كتابك في ايدك وانت قاعد تقلب وتقرا يبصرونهم ما معاك سائق وشهيد ما راحوش كده ولا كده السائق والشهيد فين معاك فمسكك من قفاك بص يبصرونهم يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ماسك من قفاه كده بص شوف اللي انت عملته اقرا اقرا كتابك مش عارف المدة قد ايه ولكن فجأة ينادى عليك فلان ابن فلان هو بيقولوا محمد حسين ومن يوم ما ربنا خلق السماء والأرض لحد يوم القيامة في كم محمد حسين آه، ملايين يمكن مش أنا أنا ماليش دعوة لا لا لا لا لا لا انسى التهريج بتاع الدنيا والاستعباط ده لا ساعة ما ينادى هيقع في قلبك ان انت المطلوب تجري جري اقبل الى الميزان والميزان سيدنا النبي وصفه لان دي عقيدة مسألة من مسائل العقيدة أن الميزان له كفتان ولسان ده اسمه لسان الميزان اللسان اللي هو بيروح ويجي ده اسمه ايه اللسان ده له كفتان ولسان العلماء اتكلموا في مسألة الميزان ايه اللي هيوزن يوم القيامة اللي هتوزن الصحف ولا هتوزن الأعمال ولا هيوزن الشخص نفسه فمعتقد أهل السنة أن الثلاثة يوزنوا الثلاثة الأعمال هتوزن لأن احنا زي ما قلنا أن يوم القيامة ستأتي الأعمال لها جرم احنا قلنا ايه جرم الجرم ده اللي انت عملته اقترفته لكن اسمها جرم يعني ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان تملأ الميزان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان ثقيلتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فدي الأعمال لها جر تأتي سورة البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غايتان أو غمامة من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يبقى سورة البقرة 286 آية تيجي على آية 286 طائر كل آية بطائر أو كل كلمة بطائر أو كل حرف بطائر تمثل الصورة نفسها فالأعمال ستمثل سيصبح لها ثقل يعني سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تيجي آه، كده زي ال- بي- انتوا بتقولوا عليها سبيك الذهب لا إله إلا الله لا أتقل شوية وهكذا وفي أعمال هشة خفيفة ما توزنش شوف لما نيجي نوزن وتحط الأعمال الهشة الخفيفة في الميزان ها وت- وتيجي تحط قدامها بقى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم آه، يعني شوف بقى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عملت ايه في الميزان خلاص اللسان الميزان بيقول لك احنا فين في اعمال هشه خفيفه وفي اعمال ثقيله آه، توزن فالشاهد ان الاعمال نفسها نمره واحد الاعمال هتوزن اتنين الصحف نفسها هتوزن وعايزك دلوقتي كأننا في الموقف ونودي على اسمك أتدري من الذي سيزين لك إنه الله الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها الله وكفى بنا حاسبين الله وتأتي صحفك احنا قلنا ان الملائكة بتكتب لك صحف والصحف دي بتتجمع في ملزمة للحسنات وملزمة للسيئات تتجمع كل يوم اثنين وكل يوم خميس تتحط في أكل سير وفي 15 شعبان تت- تتحط سنة بسنة تيجي يوم القيامة تطايرت الصحف خدت كتابك حسناته سيئاته تعال اقف سلم وقفت حط ال دي ميزان الحسنات كفة الحسنات اليمين وكفة السيئات الشمال انت معاك حسناتك وسيئاتك تبدأ توزن كده بالطريقة دي شايفيني ها حط في ميزان الحسنات صحيفة وبعدين ميزان السيئات صحيفة وانت واقف في ميزان الحسنات صحيفة وميزان السيئات صحيفة وقلبك هو قلبك شغال ها طبة الحسنات وبعدين فرحت وهيصت الله أكبر ما شاء الله جت السيئات يا رب استر يا رب في حاجة اسمها حبوط الموازنة حبوط الموازنة ممكن تعمل حسنة كبيرة جدا وبعدها سيئة تضيع الحسنة كلها والطب السيء زي ما انت شايف كده هو عدد الصحف اللي هنا قد عدد الصحف اللي هنا لكن السيئات طبة السيئات أتقل خلصت الصحف يبدأ الإنسان نفسه يوزن قال الله جل جلاله فلا نقيم لهم يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة فلا يزن عند الله جناح بعوضة ملوش أدنى قيمة والوزن يومئذ الحق وزن قال سبحانه ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط بالقسط وحدة الوزن هنا في وحدة وزن بالكيلو والنص كيلو والربع كيلو أما يوم القيامة بالذرة قال ربنا جل جلاله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره شرا يره فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه زي ما طبت ميزان السيئات أمه يعني دماغه راسه فأمه هاوية صلح يا أحمد فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية ببساطة فأمه هاوية أمه يعني راسه هاوية تهوي تحت وما أدراك ما هي نار نار نار حامية الوزن وما أدراك ما الوزن عجائب الميزان أن العدل والقسط في مواجهة الرحمة والعفو وضع وضع الميزان الميزان نفسه طبعا احنا حاطين ميزان قد كده لكن الميزان يوم القيامة هيبقى قد ايه اه ميزان ميزان الله اعلم به ده من الغيب الذي نؤمن به ويوزن فيه كل شيء كل شيء اما الحسنات فالله جل جلاله ضمن مضاعفتها قال جل جلاله ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى آه، كنت قلت للإخوة فايدة كده من الفوائد من نتيجتها قلت أو اعتقدت يعني مررت بتجربة صعبة عايز أقول رأيت الموت بيذكر ان في اخ مات بعد ما غسلوه لقوا جسمه سخن ف فتح عينيه وقال لهم انتوا بتعملوا ايه؟ ال... انا بتكلم بقى عن نفسي انا شخصيا اني حسيت فعلا ان انا مت فعلا يعني حسيت ان الروح وبعدين ربنا اكرمني ورد لي الروح تاني بقول خرجت من التجربة دي بإيه إن إحنا لحد دلوقتي ما نعرفش ربنا كويس لحد دلوقتي ما بنحبش ربنا كما ينبغي لحد دلوقتي مش فاهمين طبيعة المعاملة بين عبد ورب عشان كده لما بقول لكم دلوقتي يمين الله ملأى انت فاهم يعني ايه لما اقول يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أتدرون ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإن ذلك لم يغض مما في يمينه الكلام ده يا جماعة بنسمعه ولا بيحرك فيك شعرايه هو ده الخطر هو ده الخطأ من كتر ما بتسمع التلفزيون والراديو والإذاعة وال والناس والكلام والمولد بقيت تسمع القرآن وكلام ربنا وما قدر الله حق قدره قال سبحانه ولا يحيطون به علما جل جلال الله يا ريت يا ريت يحاول كل واحد مننا الليله دي انا وصيتكم مره اطلع فوق السطوح وابص للسماء واقول سبحان الله انا عايز اوصيك الليله دي انك انت تنام على ظهرك وتفكر قد ايه في قلبك تعظيم الله يعني عظمة ربنا قد ايه عندك اما بتذكر ربنا شعر راسك بيشيل اما بتذكر ربنا جسمك بيقشعر اما بتذكر ربنا النبض بي بيسرع ولا ولا على بالك اللهم اصلح قلوبنا يا رب دور على قلبك بقى قلبك ده صاحي ولا ميت قلبك ده نظيف ولا الران غلبه فمفيش حاجه بتاثر فيه قلبك ده فايق ولا سكران الشاهد من الحديث بيده الميزان جل جلاله يخفض ويرفع الجبار يزنك الكبير المهيمن يزنك العظيم الملك يزنك أين أنت وماذا صنعت ويا ترى لما يوزنك توزن ولا تخف تطلع راجل تقيل في ميزان الله سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما صعد سيدنا عبد الله بن مسعود النخلة وكان أحمش الساقين رجليه رفيعة جدا فانتوا عارفين بيطلع في حاجة زي الطبق كده وبتبقى رجليه مدلدلة بره الطبق حوالين النخلة فالهواء عمال يطير رجلين سيدنا عبد الله بن مسعود فالصحابة ضحكوا الهواء بيطيره من على النخلة بيطير رجليه كده فقال أتضحكون من حموشة ساقيه والله إنهما في ميزان الله أثقل من جبل أحد مش بالتخن ولا بالرفع مش بالطول ولا بالقصر التقل بإيه انا مش عارف احنا كده اتاخرنا ولا لا بس آه، خلينا اكمل المره الجايه لان عايز اطرح القضيه دي كلها وفهمني خطورتها في ايه ان الراجل ان شاء الله المره الجايه نعملها عملي اللي بينشر له 99 سجل مد البصر ذنوب وبعدين تخرج له بطاقه واحده فقط أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله توضع لا إله إلا الله في الميزان قدام التسعة وتسعين سجل آدي التسعة وتسعين سجل وضعوا في كفة السيئات ثم توضع أمامهم لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هقول هو م- انت قلت دلوقتي لا اله الا الله خلاص ليك بطاقه طب ما كل الناس لها بطاقه بس في ناس هتدخل جهنم وهي عندها بطاقه ازاي ازاي ازاي في واحد بطاقه ضيعت ال 99 سجل وواحد بطاقته ما تقلتش ازاي يحصل كده هقولها في اللقاء الجاي انا احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله هنا هنا مدرسة الربانية مدرسة الربانية من مدرسة الربانية نتحدث رباني